القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة النساء صفحة أو وجه 84 نفتح المصاحف من الآية 34 إلى الآية 37 فتحت المصاحف صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك نعرض ضيوف الاستوديو قبل ما نتعرف على ضيوفنا احنا كنا عودناكم على سؤال هنقول السؤال احنا عندنا القرآن كام جزء؟ هم؟
30 30 جزء والأحزاب طب احنا عايزين عدد الأرباع عدد أرباع القرآن اللي هي علامة الربع عدد أرباع القرآن كام من أول المصحف إلى آخر المصحف تعرف على ضيوفنا في الاستوديو معانا الشيخ محمود عبد اللطيف أهلا بيك شيخ محمود يا سلام نورت قناة الرحمة اهلا معانا الشيخ عبد الرحمن مصطفى كمال أهلا بيك شيخ عبد الرحمن مش خاطرك جزاك الله خير أنت نورتنا قبل كده وبتنورنا تاني وهتنورنا إن شاء الله بعد كده بإذن الله تعالى بارك الله فيك جزاك الله الله خير يكرمك شيخ عبد الرحمن الله يكرمك.
معانا الشيخ أحمد سباق نورت شيخ أحمد أهلا يا فتح بحضرتك، رحمة.
الله بقالنا يكرمك.
كتير ما التقناش بيك حياكم نسمع الله بيك دائما إن الله شاء الله يكرمك الله يخليك ها فتحتوا المصاحف ولا لسه اول سؤال مره ثانيه طب صلوا على النبي اللهم صل وسلم عدد ما هو عدد ارباع القران الكريم الربع اللي هو عارفينه اه عدد الارباع نفتح بقى المصاحف ونتابع مع ضيوفنا ونبدا مع الشيخ محمود عبد اللطيف آه الايات فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك يا شيخ محمود شيخ عبد الرحمن جاهز إن شاء الله شيخ ان شاء الله اتفضل يا شيخ عبد الرحمن بارك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك يا شيخ عبد فيك الرحمن بارك الله جاهز يا شيخ احمد إن شاء الله اتفضل ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك يا شيخ احمد آه قبل ما اخد اول اتصال اول تاني سؤال ما هو عدد ارباع القران الكريم سؤال سهل ان شاء الله بس ما حدش بقى يمسك المصحف ويده ليها تقسيمه صح يا شيخ اه مش هنقولها الا في الاخر ان شاء الله آه معانا دعاء السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دعاء
ازيك يا شيخ أشرف عامله ايه الحمد لله
ها هذا نصيحة تسميه الرسول عليه الصلاه والسلام امين يا رب العالمين ايه نصيحه اليوم
من توضع الله رفع اه جميل جميل صدق الله رضوان وعلما يشكر امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين ها سامعين ايه بقى النهارده
هقول نشيط عليهم طيب اتفضل
بسم الله ما شاء الله على نورك يا رسول الله علمنا القرآن يا دين اخترناك عشان تدين اللي يصلي يروح الجنة ياكل يلعب ويتهز ياكل فراخ ياكل حلال على الحريم يفرش ينام بارك الله فيك يا دعاء
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دفعت اقرأ قرآن هتقرأ قرآن أمم.
يلا اقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك يا دعاء ممتاز يا دعاء ربنا يحفظك ويبارك فيك دعاء آه، عندها أقل من خمس سنوات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني قراءتها أصح من ناس كتير آه، صح ناخد تاني تليفون وده ما بننتظره في البرنامج بسملة بسملة عصام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخة بسملة الحمد لله بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله بحبك في الجنة يا رب نخش جميعا الجنة يا رب ادفع.
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قل أعوذ برب الفرح اه
وحلال قلبي قولي طيب
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
من الجنة والناس والناس ممتازة ها أحزان قلبي لا تنس حتى أبصر بالقول أرى كتابي بيمين وأمر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بحبك محمد في الله وانا كمان بحبك في الله احنا مع حضرتك وبحبك في الله حتى لو حد زعلان من كده يعني. آه في حد السلام اتصل بيا عليكم.
قبل كده وقال لي آه السلام ازاي عليكم تخلي الواد صغير يقول لك بحبك في الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوان حبيب ازيك يا شيخ احمد مش بتكلم يا شيخ احمد تنتظر معلش ازيك يا شيخ احمد الحمد لله اخبارك ايه اني احبك في الله احبك الله اذا احببتنا فيه وبارك الله فيك وفيك الله بارك ان شاء الله اقرا اتفضل يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بارك الله فيك يا شيخ احمد فيك إن شاء الله جزاك الله خيرا صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فحد اتصل بيا وقال لي آه ازاي تسمح للاطفال الصغيرين دول يقول لك بنحبك في الله يجوز يا شيخ ولا ما يجوز خوفا من الفتنة بس لا ثلاث سنوات واربع سنوات يا شيخ محمود معانا الاستاذ سهير من تونس السلام عليكم استاذ سهير
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أقرأ إن شاء الله اتفضلي حضرتك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله طب ناخد بالنا من حاجة استاذ سهير نعم دي ناخد بالنا من حاجة بس بما فض فضل الله ما قولش فضل لان كده ابدلت الضاد بدال سامعاني يا هذه استاذ سيد الصوت ضعيف جدا سامعاني ان شاء الله بقول لحضرتك الضاد الضاد لو تراخيت و- واتعاملت معاها بشيء من التراخي هتبقى دال فضل غير فضل
نعم مم.
أقرأ اتفضلي
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوا فعظوا نعم فعظوهن لا فعظوهن تحليل حركات
نعم سامعاني يا استاذ سهير فعظوهن نعم تمام اتفضلي
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بارك الله فيك يا استاذ سهير وفيكم بارك الله معانا الاستاذه نوران السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك إن كان شرق اتفضلي أقرأ يعني آه، إن شاء أقرأ من سورة يوسف طب احنا عايزين نتفق على حاجه بس إيه؟
عايزين نتفق على حاجه يمكن احنا كنا سنينا السنه ديت مع آه، فضيله الشيخ مصطفى البصراتي وانا اللي خلفتها احنا عايزين يا اما نقرا في ورد اليوم او نقرا في جزء عامه بحيث ان آه، آه، مشاهدينا الكرام اللي بيقراوا جزء عامه وحافظين جزء عامه يبقى بالنسبه لهم مراجعه ويسمعوه بقراءه صحيحه لو في ضبط للقراءه وفي نفس الوقت اللي بيسمع- بيتابع معانا الورد يبقى ماشي معانا في الورد طب احنا بنقرأ من سورة ايه في الوزن احنا بنقرا دلوقتي من سوره النساء الصفحة كمان أطلع.
صفحة كام طيب صفحه 84
84 ان شاء الله
ماشي من اول ايه كام الرجال لا من أول وإن خفتم شقاق بينهما
الأول وإن خفتم ايوه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهم خد بالك بس من حاجه يا استاذه نوران إيه؟
شقاك ولا شقاقا شقاقا ايوه نعم ما ما نديش القاف الثانيه بكاف إيه؟
ما نبدلش القاف الثانيه بكاف مم.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فابعثوا حكما لا، من الحق- أهله اسمعيني يا أستاذة نوران.
وحكما من اسمعيني.
أهلها يا استاذه إن نوران يريد إصلاح يا استاذه إصلاح- نوران السلام عليكم عليكم السلام خ- خليكي اسمعيني من التليفون ما تسمعينيش من التلفزيون ماشي آه الخاء مضمومه ولا مفتوحه الحاء الحاء الحاء حكم هي حكما ولا حكما
حكما طب وشوف الحاء عليها ايه حركه ايه ها
لا حك... آه، حكما ايوه بالضبط كده فاسمعيني عشان انا بوجهك للصح ماشي امم
وإن خفتم شقاق, شقاق بينهما فابعثوا حك حكما من أهله وحكما من أهلها إن يردنا إصلاحا يو- اسمعيني بقى إن يرد إن إصلاحاً- يريد إن يريد إصلاحا
يوفق الله إن يريد إصلاحا يوفق الله لا، بينهما القاف معهاش ضمة. القاف مك- إن الله كان عليما خبيرا بارك الله فيك يا استاذه نوران هاني هتتكلم طيب نسمع حني
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخه هانيه عامله ايه ممكن ممكن أقرأ سورة آه، والتين والزيتون ممكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقناكم في أحسن تقويم لا خلقناكم ايه بس اسمعيني ثم هما بيسمعوش خالص ليه كده؟
وددناكم أسفل سافلين لقد خلقنا الانسان يا هانيه سامعاني يا- ده توجيه لكل مشاهدينا الكرام آه، اما اما يكون وخلقنا الإنسان يا أستاذة هانية.
في أحسن- ولقد خلقنا الإنسان في تحسن في أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل سافلين
يا هانيه يا هانيه انت لخبطت الصوره خالص يا هانيه نعم انت تسمعيني مش انا قلت تسمعيني وكنت بقول ل- ل- ل- للاستاذه نوران اللي قبليكي تسمعني مش تسمعيني عشان اقول لك انت بتغلطي اتلخبطت.
انت اتلخبطتي أمم.
طيب بارك الله فيكي يا هانيه ربنا يبارك فيك آه، يا ريت مشاهدينا الكرام اللي آه، آه، معانا على الخط وبيقرا معانا القران يبقى مركز لان ال- الاصل في البرنامج انه تعليمي عشان لو في توجيه ولا حاجه لو في خطا ندله عليه معانا الاستاذ محمد من القليوبيه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام استاذ محمد اه ازيك يا شيخ محمد الحمد لله آه، هتقرا ايه بحبك في الإسلام احبك الله يزحف الثاني الحمد فيه لله. ينفع أقرأ سورة محمد؟
صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام ما احنا اتفقنا بقى انت ما سمعتهاش واحنا بنتكلم أختي أسماء آه، بعدية مش احنا ات- اتفقنا يا شيخ محمد ان احنا آه.
نقرا اما من جزء عامه آه.
او الورد بتاع اليوم يا من سوره النساء يا من جزء عام اه اختر
سورة عمرو طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بارك الله فيك يا شيخ محمد بارك الله فيك معنا اتصال معنا الأستاذة سحر من أسوان السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سحر
الحمد لله أ- انت عندك كام سنة يا سحر عندك كام سنة
من اتنين ونص بسم الله ما شاء الله هتقرأي ايه يا سحر
قل قل واحد قل هو الله احد طيب نسمعها ان شاء الله
قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد انت ممتازة يا سحر ممتازة بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك هت- تدعي لي كتير يا سحر ها كان خالد السلام ها عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، جزاك الله خير يا شيخ أشرف خير جزاك ان شاء الله ربنا يبارك فيها يعني سنتين ونص وبتقرا آه، آه، يعني طيبه قراءه طيبه يعني يعني يهتموا بيها كتير يعني الاطفال اللي لما لما نلاقي عندنا طفل عنده سنتين ونص ولا ثلاث سنين وعنده قبول للقران نبتدي نحفظه القران ونهتم إن بيه شاء الله نعم أقرأ من فين إن شاء الله آه، اتفضلي بقى من آه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيكي معانا الاستاذه هبه من القاهره السلام عليكم السلام عليكم ايه حكايه التليفونات النهارده السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا استاذه هبه
أقرأ من الأول من اول الصفحه ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات لا للغيب نخرق الحق نقول ايه حافظات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون لا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوا واللاتي تخاف مش تو تخاف بصوا بصوا يا استاذه هبه تخافون- واللاتي تخاف واللاتي تخافون نشوزهن ايوه فاعذوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن واضربوهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا فلا تب...
فلا تبغوا عليهن علي... عليهن بقى عليهن سبيلا مم.
إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما بينهما بينهما لا بينهما ايوه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من اهلها أهلها إن يريد, إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يوفق الله بينهما يوفق, يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا بارك الله فيك معنا الاستاذه ايمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخنا وفيكم الله بارك آه، ممكن أجاوب على السؤال طب نخليها في اخر الحلقه عشان آه، آه، اخواننا اللي بيبعتوا رسائل بالاجابه خلاص ان شاء الله آه، هقرأ سورة النزعات آه، طيب نازعات أو قبل بس حضرتك ما تقراي طيب ممكن ت- تسمحي لي بس اقول السؤال مره ثانيه خلاص ماشي ما هو عدد أرباع القرآن الكريم آه، اللي هيجاوب إن شاء الله يبعت رسالة SMS على آه، قناة الرحمة ويكتب الاسم مهم أوي الاسم عشان بنعمل الأسماء في آخر الحلقة اتفضلوا أستاذة إيمان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما نقولش مين اه مينا من الشيطان الرجيم مم.
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا نشطة نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا سبق القلقلة بس محتاج تتظبط معاك أيوه القلقلة بس محتاج تتظبط حروف القلقلة خلاص سبق ماشي يا فندم فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ قلوب واجفة لا قلوب أبصارها خاشعة حسب اسمعنا ممكن ممكن بنت أختي تقرأ؟
اه ممكن ان شاء الله ماشي خدي أنا
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمك ايه اسمي ندى ازيك يا ندى الحمد لله حافظة قد ايه من القرآن يا ندى كل ده حافظاه الو ايوه يا ندى انا بقول لك انت حافظة قد ايه من القرآن
مين حفظت سمعاني يا ندى
ممكن اقرا التين والزيتون طب اقرأي التين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان لفي أحسن لا لا في ليه تقويم.
انت بتنتقلي من آية لآية تانية ليه ها لقد خلقنا الإنسان في ها
لفي أحسن
مفيش لا فيه خالص
ألو ايوه اسمعك
ممكن تتكلم أختي
طيب السلام عليكم قطع الاتصال ايوه قطع الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين معايا
أنا اسمي سالم سلمى أنت اسمي اسمك ايه أنت اسمي سلمى طب بالراحه طيب عندك كام سنه
تسمي ثلاث سنين أه طيب هتقراي معانا ايه يا سلمى
ممكن أقرأ
ممكن تقراي
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا في وقت فانطق وربك فارغب بارك الله فيك يا سلمى ربنا يحفظكم جميعا معانا الاستاذ رمضان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف اهلا بيك يا استاذ رمضان انا اسف فتحي مش رمضان هو الاخ غير بس آه، استاذ فتحي اه ان شاء الله نسعد بيك يا استاذ فتحي الله يصلح حالك يا اختي الله يكرمك اقرا مين ان شاء الله آه، اقرا بقى معانا ان شاء الله من اول وان خفتم شقاق بينهما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بارك الله فيك جزاك الله خيرا قراءه كويسه طيبه اه كان أول- معانا ام سليمان السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي
صوت بعيد قوي سامع حاجة السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا ام سليمان أقرأ من أول فين من أول الصفحة إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركزين معانا عشان نسألكم في الآخر إن شاء الله الر- الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض لا على النساء هنا وبما اسماعيل يا أم سليمان أنفقوا أنا واضح إن صوتي مش واصل للمتصلين فالصالحات يا أم سليمان فالصالحات قانتات حاف- حافظات
أم سليمان سامعاني؟
أيوة حضرتك بركزي معايا في السماعة بس عشان أنا بوجه حضرتك أن آه، الرجال قوامون على النساء ده مد متصل واجب واجب يعني ما يقلش عن أربع حركات اه مم.
ماشي حاضر اصلا أنا لسه ما خدتش الاحكام قوي يعني طيب أول ما تلاقي بص نتفق على حاجة يا أم سليمان ودي لكل مشاهدينا الكرام أول ما نلاقي علامة الموجة اللي هي علامة المد دي شايفاها حضرتك اللي على الألف بتاع السماء اه أول ما نلاقي العلامة دي هنمد على طول خلاص ماشي إن شاء الله اتفضلي
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم انت بتاخد بالك من حاجه بس ما قلتش انفقوا عشان لو بدلت القاف بكاف وبما انفقوا وبما أنفقوا مم. اتفضلي وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات لل... حافظات للغيب بما حفظ الله مم.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في واهجروهن بص برضه نتفق على حاجه ام سليمان أطعنكم فلا مش معايا.
تبغوا عليهم عليهن سبيلا مم.
إن الله كان عليا كبيرا بارك الله فيك بس خدي بالك آه، يا ريت مشاهدينا الكرام بس ي- يتابعونا في الت- يبقوا مركزين معانا آه، واحنا بنتكلم معاهم لان احنا بنصح اخطاء فطالما مش سامعيننا يبقى احنا مش هنعرف نصحح لهم الاخطاء فيا ريت يبقى في تركيز على سماعنا واحنا بن- بنردهم في الايه في الاخطاء اللي موجوده معانا الاستاذه اميمه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخ وبركاته أشرف اهلا بيك يا استاذه اميمه بارك الله فيك وفيكم الله وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفخم الرؤات شويه طيب نعم نفخم الرؤات شويه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم تمام وإن خفتم شقاق بينهما شقاق بينهما شيقا- شقاق بينهما مم.
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن ير... إن- إن يريد طب ن- ن- اقول لك على حاجه نعم.
اسم... اسمعيني يا استاذه اميمه اتفضل آه... بص كده على ان يريد
إن هلاقي النون اسمعيني بس اه هلاقي النون معلهاش ايه حاجه خالص اه ولا علامه سكون ولا اي حاجه اول ما الاقي نون كده اعرف على طول طالما مفيش بعديها لام او راء اعرف ان في عندي غنه في بعديها لام او راء لا.
بعدها ياء يبقى في عندي غنه ان يريد اصلاحا إن يريد يريد إصلاحا يوفق الله يوفق بينهما ال... يوفق الله بينهم يوفق ال- الله بينهما مش الله مش
إن- الله إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خد- خدي بالك بس من حاجة.
خبيرا.
إن الله إن الله كان عليما خبيرا بارك الله فيك يا أستاذة أميمة وتابعينا إن شاء الله معانا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نقرأ؟
اتفضلي يا أم محمد
أعو- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والجار لا لا لا لا وال... لا مش والجاري بالجنب والجار
والجار ذي الجنب القربى والجار والجار الجنب أيوه والصاحب والصاحب بالجنب والصاحب وابن- بالجنب وابنه وال- والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختا- مختالا فخورا مختالا فخورا مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون لا مش الناس ألفات بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس ها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما ويكتمون ويكتمون ما أتاهم الله لا أتاهم لا ما آتاهم الله ما آتاهم الله من الله من فضله وأعتدنا للكافرين وأعتدنا.
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيكم يا محمد تابعينا برضو إن شاء الله معانا أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا استاذ اشرف ازيك يا أستاذ أحمد الحمد لله مم.
ممكن ممكن اقرا ممكن تقرأ إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في سمع لا أولا هي قد سمع اسمعنا يا شيخ أحمد بس نعم.
قد سمع مش سمع الحاجة التانية احنا قلنا هنقرأ يا إما من الورد اليوم يا إما من من جزء عامة صح؟ أنت سمعتني ولا ما سمعتنيش؟
لا ما سمعتش طيب احنا اتفقنا يا إما نقرأ من جزء عام يا إما نقرأ من سورة النساء هتقرأ منين؟
هقرا من جزء عام طيب اتفضل يا شيخ أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا ليه ما تبقاش كويس ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن سلام ولا عليكم.
يغني من جوع بارك الله فيك يا شيخ أحمد ممكن أختي تتكلم؟
ممكن إن شاء الله تعالي تتكلم
السلام عليكم
السلام عليكم ازيك يا شيخ أشرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمك إيه؟
ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله في نعم اسمك إيه؟ اسمك إيه؟
رحمة ازيك يا رحمة الحمد لله هتقرأي يا رحمة آه، سورة النبأ طيب اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا بارك الله فيك يا رحمة رحمة وأحمد ممتازين عندهم ساعات طيب للقراءة الجميلة بس محتاجين بس إيه متابعة شيخ بقى إيه يظبط لهم موضوع الأحكام لكن بسم الله ما شاء الله آه، ده كان آخر اتصال انتوا جاهزين؟ جاهز يا شيخ عبد الرحمن؟
إن شاء الله يا شيخ أحمد.
إن شاء الله طب قبل بس ما يعني أتكلم مع ضيوفي في الأخطاء اللي سمعوها وأظن الأخطاء النهاردة كانت باينة كتير صح؟ أ- أقول بس الأول إجابة السؤال إحنا عندنا القرآن مقسم إلى أجزاء كم جزء يا شيخ عبد الرحمن؟
30 شيخ تشوق 30 جزء آه، الجزء مكس- مقسم إلى أحزاب كم حزب يا شيخنا؟
حزبين حزبين في الجزء يبقى 60 حزب مم.
طيب الحزب مقسم إلى أربع أرباع يبقى الر... يبقى في كم ربع في القرآن يا مولانا 240 ربع يبقى 240 ربع سهلة وجالنا إجابات بسم الله ما شاء الله كله كاتب 240 آه، اللي كاتبها باللغة العربية واللي كاتبها بال- بلغة الحساب آه، يعني إجابات كتيرة هنقول بعضها إن شاء الله نقول أسماء بعض إخواننا اللي بعتوا لنا رسائل ولو في حد ما جالناش اسمه هيتحط اسمه على البار بإذن الله تعالى وإحنا قلنا قبل كده نستحضر النية وإحنا بنبعت الرسالة إن ال... ال... بنبعت الرسالة دعم القناة صح يا شيخ محمود؟ آه، موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي الأول صلى الله عليه وسلم آه، احنا عندنا في القناة عاملين مش مسابقة لكن عايزين يزودوا حسنات الناس وحسنات القناة بإرسال رسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، من غير عدد أي عدد وفي الآخر نقول احنا صلينا على النبي قد إيه إن شاء الله آه، معانا آه، اللي بعتوا الإجابة الصحيحة الأستاذة منار الأستاذة إيمان ياسين أم ريم أبو ياسمين علياء ونسألكم الدعاء لي والمسلمين ربنا يسترنا ويستر المسلمين جميعا ويغفر لنا ولكم آه، إسراء سعد من الجيزة أسألكم الدعاء آه، ربنا يسترنا وإياكم آه، الرميصاء سعيد ومحمد سعيد شبرا الخيمة آه، أم خديجة آه، آية سمير أشرف حسين ليلى عز الدين آه، هدير أم معتز آه، مين فاطمة الزهراء منة الله آه، أميمة من طلحة آه، آه، أستاذة رانيا آه، أستاذة جنى سلمى ناصر عبد المنعم وسامح وسامع سامح أنا بس عشان كاتبين الإجابة قبل الساعة فبنشغل بالإجابة أبو هيكل رابط مجلس الرحمة محبة عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين آه، هبة محمد فدوى وليد الطباع علياء وإسراء آه، غني ولا غنى آه، مش عارف يعني هي مكتوبة كده غين نون ياء آه، ممكن تبقى غنى آه، فايزة مرزوق اسكندرية سارة غادة محمد السيد خطر الندى الخولي من دمشق علاء من الدقهلية أم داعية ربها آه، السيد آه، ترك آه، خيرية علي أحمد بن الفيوم محمد حنفي أبو معاذ آه، آلاء أشرف من المنصورة ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إسراء محمد عبد السلام محمد سعد أم جنى نورة أبو محمد حبيبة محمد عوض من بورسعيد نادين عرفات حنين محمد دي بعض الأسماء اللي وصلت لنا والأسماء اللي هتيجي بعد كده هتنزل إن شاء الله على شريط الرسائل القصيرة نرجع بقى لضيوفنا شيخ محمود نمت ولا لسه لسه صح طيب طبعا كان في أخطاء كتيرة سمعناها النهاردة وفي أخطاء بنسمعها بره فعايزين نسمع بعض الأخطاء اللي حضرتك سمعتها
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي التفخيم الزائد في ال- في الحروف المبالغة في التفخيم فالله اه الله نعم وفي طبعا بعض طبعا بنسحب مع يعني قصدك تقول ان احنا بنسحب مع التفخيم الزائد ده الحرف المرققه للتفخيم تمام فبتزيد العملية التفخيم التفخيم المبالغ فيه المبالغ فيه نعم آه، وعدم الأخذ بال بال يعني بالدقة في الأحكام التجويدية أحكام التجويد اه من من من نون من مشدده أحكام ونون مراعاة مشدده يعني.
واخفاءات و والى مم.
ذلك ماشي بارك الله فيك يا شيخ محمود شيخ عبد الرحمن منور يا شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير اتفضل يا شيخ عبد ربنا يحفظك آه، اول حاجه طبعا آه، الشيخ محمود جزاه الله خير نبه عليها آه، فضل الله مم.
آه، في بعض ال- الاخوه يعني بيفخموا اللام الاولى نعم ينطقونها هكذا فضل الله نعم لان عندي وقعت اللام اللام بين نعم.
الضاد بين الضاد المفخمه ولام لفظ جلاله ولام ولام لفظ- لفظ جلاله المفخم نعم.
تمام فطبعا هنا بيفخم الفاء واللام نعم
آه، ينطقها هكذا فضل الله وايضا طب نعمل ايه يا مولانا عشان نخلصها عايزين برضه ن- نعم.
نوضح للناس عشان نبين لهم يعني بما فضل الله ايوه ابتسامه بسيطه كده يا شيخ نعم صح نعم تخلص المسائل كلها ما نعم يجيش في تبويض على طول لا مفيش بص القران بيعلمنا الابتسام ان شاء نعم، الله على طول الله المستعان وايضا آه، ان يريد اصلاحا ايوه آه، برضه هنا في اللام آه، الاصل ان نقولها ان يريد اصلاحا يبقى اللام عندي مرققه في القران كله نعم إلا في اسم الجلالة كنا قبل ما لا، إذا كان ما قبله مفتوح أو مضموم أو بدأ باسم الجلالة باسم الجلال تمام بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير نشوف الشيخ أحمد هو طبعا ال- ب- ب- في بعض الناس بتقرا ب- باللهجه المصريه يعني بيقول الرجال وقوامنا آه.
دي اللي احنا بنسمعه كتير قوي آه، وال- هي مش والجاء جاء، آه، جاء آه، نعم.
دي من- وفي تاني ما برضو من ضمن الاخطاء وان خفتم مم.
بيخفوا ال- الخاء وان كانت قراءه من القراءات يعني مم. نعم.
بس قراءه الروايه حفص عن عاصم ما فيش الكلام نعم ما فيش عندنا الإخفاء اللي عندنا- بتاع ابو عندنا جعفر القاء.
بس اه مم.
يبقى وطبعا قوامون يقوامون نعم هي عشان الواو طبعا سهله جدا عشان انها تقبل إنها تفخم تقبل.
لكنها ليست مفخمة ليس مفخمه آه. الألف بس ولا يقبل التفخيم عشان لما والتفخير يتبع ما قبل يتبع ما قبل ما قبل أحسنت أحسنت ما شيخ.
خليه طيب آه. أضيف أنا حاجة بقى ولا بلاش يعني نعرف ما شاء الله عليك بيقول لي معاك دقيقة ينفع الكلام ده ان شاء الله ناخد خمس دقايق آه انا بس هقول حاجة بقى مهمة انا خدت بالي منها ومشيخنا اكيد خدوا بالهم منها بس ما اتكلموش عليها اللي هي ايه اخفاء الهاء الهاء عندي لا تختفي هي تقبل ان تختفي لكن ما اخفاش ما اقولش واضربون ون انا كده ايه اظهرت الضمة والهاء اختفت تماما زي ايه فلا تبغوا عليهن سبيلا عليهن هي عليهن يبقى ناخد بالنا بلا ها في اللي بيقولها عليهن عليه ايه على يميلنا هكذا على يميننا بقى ده موضوع تاني نعم.
خالص يا شيخنا آه، فده خطأ برضو من الأخطاء اللي موجودة إيه تاني من الأخطاء اللي اه آه، اللي هي طبعا موضوع التفخيم دوت وده محتاج مننا هي بسيطة بس إن يريدا إصلاحا بصوا هي شفتين انت خلصت من كل حاجة إصلاحا ما قولش إصلاحا حتى ورش ما بيغلطش اللام هنا نعم هو بس هو الاصل ولا بالطلاق بيغلظها بيغلظها بغلاظ هنا عشان اه هو لانها أصل زي كده لام بعدها.
لام محركه بفتح وقبلها بعد صاد.
قبلها صاد.
صاد ساكن اه لكن عندنا في حفص ما ينفعش اصلا تمام آه ايه تاني يا شيخ آه طيب هو أنا الاصل أكتفي- كله حضرتك انه يتلقى من شيخ بس كل آه، ده احسنت يا شيخ احمد يعني احنا آه، آه، بن- بننبه على التنبيه ده ده مهم جدا الاصل في القران المشافهه الاصل في القران التلقي بالمشافهه مفيش اجتهاد في القران ما ينفعش أن اجتهد في القراءه مع نفسي لان احنا بالفعل تخلينا عن الفطره لو بنقرا بالفطره السليمه هنلاقي القراءه صحيحه ان شاء الله آه، انوه بس قبل ما انهي الحلقه انوه عن برنامج احكام التجويد باذن الله تعالى آه، هو رجع بفضل الله تعالى من الحلقه الماضيه من السبت الماضي آه، بشكل جديد يا ريت تتابعونا ان شاء الله عشان آه، نقرب القران اكثر ونعرف القران اكثر كتير من الناس ما يعرفش من القران غير الكلمات اللي موجوده في المصحف لكن احنا محتاجين ان احنا نعرف نشأة القراءات والأحرف السبعة والكلام على القرآن لابد من فهم آه، القرآن عشان ما نتعرضش للمجلات اللي بنسمعها آه، ان بعض الناس بي من المسلمين في ناس بي بي يعني ايه آه، بتثير شبهات حول القرآن ان شاء الله هنرد على الكلام ده كله باذن الله تعالى من خلال برنامج احكام تجويد من خلال تعريف القرآن نعرف ايه هو القرآن والنبي قرأ بالقراءات دي ولا لا عليه الصلاة والسلام قرأ بيها النبي صلى الله عليه وسلم وهنثبت الكلام ده كله والقرآن أعلى سند في الدنيا القرآن آه، في نهاية الحلقة بشكر ضيوف الاستوديو الشيخ محمود عبد اللطيف جزاكم الله خيرا الشيخ عبد الرحمن مصطفى كمال جزاكم الله خيرا جزاكم شيخنا الشيخ أحمد سباق جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا.
نورتونا وشرفتونا حياكم الله آه، سألت آه، كتير قوي عن ميعاد إعادة حلقة أحكام التجويد إن شاء الله الإعادة هتبقى يوم الأربعاء الساعة 8 إلى ربع صباحا يوم الأربعاء الساعة 8 إلى ربع صباحا والحلقة القادمة إن شاء الله هتبقى يوم السبت الساعة 11 ونص صباحا آه، ومعاكم بقى الأسبوع القادم إن شاء الله آه، معاكم يوم الأربعاء إن شاء الله فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي هيكمل معانا إن شاء الله آه، الآيات آه، معانا للتعليق على الآيات فضيلة الشيخ مصطفى العدوي تابعوا التعليق على الآيات لأنه مهم جدا آه، في النهاية بشكر ضيوف الاستوديو آه، وأشكر جميع القائمين على قناة الرحمة وأشكر كل مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا واللي اتصلوا علينا جزاهم الله جميعا عنا خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء فالقوامة في البيت للرجال على النساء فالله سبحانه هو الذي جعل الرجل قيما على البيت على المرأة في البيت يدبر لها شؤونها يأمرها بالمعروف فتسمع له وتطيع ينهاها عن المنكر فتسمع له وتطيع الشاهد أن كل شيء له قيم يقوم عليه حتى تنصلح الأحوال ففي البيوت الرجال قوامون على النساء والقيم على الشيء هو الذي يرتب له أموره ويحضر له احتياجاته إلى غير ذلك من مستلزمات القوامة الرجال قوامون على النساء ما سبب هذه القوامة قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض أي بالجبلة التي جبل عليها الرجال فالرجل جبل قويا جبل أنضج عقلا فالنساء ناقصات عقل وناقصات دين إلى غير ذلك مما ميز الله به الرجال على النساء فبهذه نال الرجال القوامة إضافة إلى أمر آخر وبما أنفقوا من أموالهم فقوامة الرجل تتحقق بأمرين أولهما ما جبل عليه الرجل من القوة ورشاد العقل وسداده في غالب الأحوال وكذا بما أنفق من ماله سواء بالصداق الذي أنفقه على المرأة أو بالإنفاق اليومي على المرأة فبهذين الأمرين تتحقق القوامة ولذا نجد النزاع طويلا في البيوت التي تنفق المرأة فيها من مالها الخاص فإنها تنازع الرجل القوامة لكونها تنفق فلذلك الرجل مسؤول عن الإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك من الملوك قال تعالى فالصالحات قانتات وهذا من حسن الترتيب فبعد أن بين الله سبحانه أن القيم في البيت هو الرجل حث النساء على الطاعة والسمع للقيم قال تعالى فالصالحات قانتات أي فالصالحات مطيعات أي مطيعات لله عز وجل ثم لأزواجهن في طاعة الله عز وجل فقانتات هنا معناها مطيعات حافظات للغيب أي حافظات لفروجهن في حال غياب أزواجهن وكذا حافظات لأموال الأزواج في حال غياب الأزواج فالصالحات قانتات حافظات للغيب ليس بقدرتهن ولكن بإعانة الله لهن حتى تسأل المرأة مهما كانت تسأل ربها العون قال تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله أي يا صالحات كن قانتات أي كن مطيعات فالسياق سياق الخبر لكن يراد منه الحث على السمع والطاعة للأزواج قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي التي تخافون تعاليهن فالنشوز العلو والارتفاع فالمرأة الناشز هي المتعالية المترفعة على أوامر زوجها يأمرها فترفض أمره قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن قدموا لهن الموعظة فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فهذه سبل العلاج سبل علاج الناشز موعظة هجران في المضجع ضرب لكن ضرب غير مبرح كما قال عليه الصلاة والسلام فاضربوهن ضربا غير مبرح كما قال العلماء لا يخضر جلدا ولا يكسر عظما قال تعالى فإن أطعنكم أي إن أطاعت المرأة زوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تلتمسوا العلل لإلحاق الأذى بالنسوة المطيعات فأحيانا تكون المرأة مطيعة لزوجها ولكنه زوج مؤذن يبحث عن العلل التي لا وجه لها كي يضرب زوجته قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تلتمسوا العلل والحجج الواهية لإلحاق الأذى بالنسوة المطيعات فإن فعلتم فاعلموا إن الله كان عليا كبيرا أي أن الله عز وجل أكبر منكم وأقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم فالله قادر على الانتصار لهؤلاء النسوة المطيعات فقد يسلط عليك أيها الرجل رجلا شريرا ينتقم منك بسبب أذاك لزوجتك أو يسلط الله عليك مرضا أو غير ذلك قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما أي إن خفتم أيها الحكام ويا أيها الأولياء أولياء النساء ويا من أنتم للزوج أقارب إن خفتم شقاق بينهما وقد قيل إن الأمر هنا موجه للحكام القضاء الذين يقضون أو الذين يقومون بأمور الناس ويصلحون بينهم وإن خفتم شقاق بينهما أي حدوث شقاق بين الزوجين فماذا؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حكما من أهل الزوج ينظر في مصالح الزوج ويعرف أخلاقه وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قيل إن قوله تعالى إن يريد إصلاحا عائد على الحكمين وقيل إنه عائد على الزوجين وكل قريب والأظهر عوده إلى الحكمين والله أعلم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما بمن يريد الإصلاح عليما بكل شيء عليما بنفوس المصلح المصلحين عليما بالزوجين حكيما فيما شرع من الأمر بإرسال الحكام ثم يأمرنا ربنا في آية الوصايا العشر وهي آية جليلة عظيمة واعبدوا الله هذا أجل الأمور وأعظم الأمور التي أمرنا الله بها والتي من أجلها أرسل المرسلون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا وبذي القربى أي الأرحام واليتامى وهم من مات أبوهم وهم دون البلوغ والمساكين والجار ذي القربى أي الجار الذي تربطك به قرابة أحسن إليه إحسانان إحسان القرابة إحسانين إحسان القرابة وإحسان الجيرة والجار ذي والجار ذي القربى والجار الجنب أي الذي لا تربطك به قرابة والصاحب بالجنب قيل إنه المسافر معك أكرمه وقيل إنها الزوجة وابن السبيل أي الذي هو مسافر وانقطعت منه النفقة فلم يعد يستطع الرجوع إلى بلده أو لم يعد يستطع الإنفاق وابن السبيل وما ملكت أيمنكم العبيد والإماء إن الله لا يحب من كان مختالا في نفسه متعاليا على غيره فخورا على غيره الذين يبخلون من شأن هذا المختال الفخور أنه يبخل ولا يقف بخله على نفسه بل يأمر الناس بالبخل قيل إنها في اليهود كتموا صفة محمد وبخلوا بالإيمان وأمروا غيرهم بذلك وقيل إن البخل بخل بالمال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي يكتمون رزق الله ويدعون الفقر وكذا يكتمون تكتم اليهود صفة محمد عليه الصلاة والسلام التي أثبتت عندهم في التوراة ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي مذلا مخزيا عياذا بالله من كل صور العذاب هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع البهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة